هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
كل سنة وانت طيبة عيد ميلادك يوم مهم قوي علشان اتولدت فيه
الحلقة رقم اتنين يلا بينا اهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية من بودكاستي الجديد اللي سميناه شرايط البدرون مؤقتا انا كنت مخطط الحلقة كلها واللي هنسمعه ونناقشه بس لما قعدت لأسجل دلوقتي بكل حماس وتطلع شفت comment جديد على الحلقة اللي فاتت comment بيني وبينكم نرفزني فهرد عليه الأول قبل ما نكمل بكل الحاجات اللي أنا كنت مخططها استحملوني دقيقة لو سمحتوا لأن اللي جاي يستاهل الصبر صاحبنا المطارد هيكتب جواب حب ويمكن أكون عرفت هو مين ال comment من زياد Street King cool name bro وهو كاتب LOL الجدع ده لسه عايش امشي غور انت والشرايط ال hoax بتاعتك دي انا مش فاهم ازاي في ناس لسه بتضيع وقتها مع هذا الرجل هيحصل نفس اللي حصل مع فيديوهاته عن عدلي سورس هيفضل يكذب عليكم كام اسبوع ويروح فجأة مقرر صاحبنا زياد مستخدم علامات الاقتباس هنا آه، ما ينشرش اخر حكاية لانها كلها اصلا كلام فاضي نفس الفيلم يعني اول مرة ما كانتش كفاية هو عايز يتكنسل مرتين الوال وش بيضحك وش بيضحك بصوا انا نصي قال لي اطنش الكومنت ده عشان انا بحاول بحاول قوي اني افصل البودكاست ده من الماضي comment Street King ده زيه زي كتير من التعليقات اللي وصلت لي قبل ما اقفل قناتي والناس ما صدقتش تاخد موقف وتهجم عليا وتحاول تكنسلني من غير ما ياخدوا ولو ثانية ليسألوا نفسهم ليه عملت اللي أنا عملته أصلا يعني طب مش ممكن إنه كان عندي مثلا أس... آه، لما حصل اللي حصل الأمور ساءت آه، لدرجة إني انسحبت وعزلت نفسي وخسرت وش- خسرت شغلي كله الموضوع كلفني رزقي بس عارف يا زياد كل ما فكرت في كلامك ده كل ما زاد غضبي لغاية اما النص اللي كان مطنش الموضوع صغر وسكت وانا متأكد ان السبب انت عارف اكتر حاجة نرفزتني ايه في في في ال comment بتاعك كلمة hoax انا ولا حاجة عملتها في عمري كله سواء على يوتيوب او على البرنامج ده كان hoax انا ملتزم بالحقيقة وكل المعلومات كل الحقائق كل ال- القصص اللي شاركتها معاكم كانت حقيقة always انتوا في آه. بس انا حقي ما اتفاجئش عشان انا كنت عارف ان الترولز هيرجعوا وهيجوا وهيهاجموني تاني بس الفرق الم- المرة دي انا مش هنسحب alright أم، نعود الآن إلى برنامجنا بس الكومنت اللي انا فعلا عايز اركز عليه كتبها مستمع اسمه المجتهد وهو كاتب في الشريط التاني الراجل بيخرج و... ويا دوب بياخد كام خطوة قبل ما بيفتح باب المكان اللي مخبي فيه الكلب يعني المكان قريب حوالين البيت برافو المجتهد نفس الفكرة جت في بالي بس مش على طول انا ما خطرتش على بالي الا لما سمعتكم الشريط الاسبوع اللي فات الملخص المفيد يا جماعة اني طلعت استكشف طيب فالبيت من قدام بيطل على الشارع ومفيش اماكن ليها بيبان ممكن حد يخبي فيها حاجة او كلب يعني بس البيت فيه باب خلفي كمان في المطبخ اوكي انا على وشك الخروج من الباب الخلفي الى الجنينه مم. فانا ببص حواليا على كومة حشيش ميت وفقط طيب الموضوع ما كانش هيكون بالسهولة دي طبعا فرحت معدي لآخر الجنينة عشان على الناحية التانية من من منظرها في زي بوابة صغيرة بتفتح على الشارع لسه طالع من جنينتي واقف في الشارع برضو ببص حواليا مش باين ان في آه، ايه ده استنوا اوكي استنوا دقيقة في زي آم، اسمه ايه ده خزنة الأوض الصغيرة دي اللي عليها علامات الكهرباء و... وتحذيرات عدم الاقتراب عارفين الغرف اللي بيتحط فيها دوائر الكهرباء اللي بتشغل عواميد النور كان كان حقي الاقي اسمها صحيح احنا ممكن نكون لقيناها يا جماعه طب نشوف كده بقى. وطبعا لقيتها مقفوله بمفتاح بصوا يمكن في ناس ممكن تفقد الامل من ورا نكسه زي دي وتستسلم لكن لا تيأسوا يا أعزائي المستمعين لأن مذيعكم الجريء لن يرتدع فابتديت أفكر ممكن أخش جوه إزاي مين يكون عنده مفتاح أوضة الكهرباء وبعد كام يوم جات لي فكرة آه يا صحابي قدرت أدخلها بس الكلام ده كان بعد كام يوم وبينهم حصلت حاجات كتيرة أولا أدهم كان لسه مرجعش يكلمني آخر مرة اتكلمنا فيها قال لي إنه هيشيك مع صاحب البيت ويرجع لي بخبر الكلام ده كان من قبل ما أنزل الحلقة الأولى
الو أدهم هاي ازيك
تمام استاذ يونان اي خدمه ممكن تناديني بفادي يا مان اسمع قبل ما نخش في الموضوع آه، لازم اقول لك اني بسجل المكالمه دي برضو ايه يا استاذ انا مش فاهم انت ليه عمال تت- باختصار الراجل رافض يتسجل وحاولت اقنعه بس ولا حاجه نفعت فضل يعند فسكت مش عارف اعمل ايه بصراحه هف لغايه لما قال لي
طيب آه، ايه رايك لو تعوضني بحاجه مثلا اعوضك انترستنج اعوضك ازاي يعني يا ادهم بص انا عارف جماعه اليوتيوب اوقات كده بيذكروا الناس اللي بيساعدوهم بيسموها ايه mention او حاجه كده
عايزني اعمل لك mention على البودكاست اه لانك لو عملت لي mention هيجي لي زباين جداد وممكن مثلا تقول ل- لجميع متطلباتكم العقاريه اتصلوا بادهم فريد من ريل امين للعقارات او آه، مش عارف والله يعني انت اكيد العالم بالحاجات دي
okay وبعدين تديهم آه، نمره الشركه وتقول لهم اطلبوني
الراجل مش بيهزر
ماشي طيب okay يا ادهم هعمل لك mention اتفقنا اتفقنا
ماشي انا مكلمك عشان اسال اذا كلمت مالك البيت سالته لو ممكن اكلمه
اه لا ما فضلتش اكلمهم
يا ادهم انا طلبت منك تكلمه من اكتر من اسبوع وقلت لك ان الموضوع حساس
اه طب ما اقدرش اساعدك انا يعني باللي انت عاوزه عندك لستة اسامي المستاجرين اللي عاشوا في البيت قبليه
لا وما اعتقدش ان مسموح لي اديها لك حتى لو كانت معايا طيب يبقى معنى كده الطريقه الوحيده اللي ممكن تساعدني فيها هي انك توصلني لصاحب البيت
okay okay طيب طيب طيب يا استاذ فادي سيب لي الموضوع ده انت عارف الامور دي بتاخد وقت
الامور دي بتاخد وقت قال فقلت له من فضلك يا ادهم وصلني ليه في اسرع وقت ممكن وقال لي طبعا اكيد قفلت معاه واحنا الان مستنيين تحت رحمه سي ادهم بس انا هعمل اللي عليا واوفي بوعدي فلو حد منكم محتاج وكيل عقارات اتصلوا بريل امين للعقارات على 025558384 واطلبوا ادهم فريد لو انت سامع يا ادهم ابشر يا سيدي ابشر انا لسه مستني اخر حاجة عايز اسمعها لكم قبل ما نرجع لغرفة الكهرباء واكتشافي الكبير هو الشريط التالت رقم 28 ويا جماعة الشريط ده مش عارف أوصفه بصراحة يبدو إن عيد ميلاد الست كان قد قرب وصاحبنا اللي مهووس بيها عايز يكتب لها جواب يعيدها
النهاردة كان يوم مخيف أوي اللي ماتت سما كانت بتعاملني كويس أنا بكره لما بتعاملني كويس لأن ده معناه إنها عايزة حاجة بفضل لما تكون مش واخدة بالها مني نسياني ساعتها برتاح وبقدر أعمل اللي أنا عايزه بس هي لما بتعاملني كويس لازم أعمل اللي هي عايزاه لما بتعاملني كويس بتكون عايزة حاجة مني وإذا ما عملتش اللي هي عايزاه بالطريقة اللي هي عايزاها هتشخط فيا وتضربني بقعد أتخيل هي هتعمل فيا إيه إذا ما اتصرفتش بالطريقة اللي هي عايزاها ومهما حاولت عمري ما بعرف أعمل إيه بتفضل تقولي إني عملتها غلط وتقوم ضرباني وبتأذيني أنا ماليش فراغ كنت برتاح لما بصلي زمان بس قالت لي إن الله ما بيسمعش حد في البيت ده مش سامعنا بتقول لو كان سمعنا كان استجاب لدعاها وما كنتش أنا زي ما أنا فبطلت أصلي بعديها أنا أنا بكرهها كنت عايز أقضي اليوم كله بكتب جواب عيد الميلاد فاضل أسبوع بس ما فاضلش وقت كتير لازم يكون الجواب ده ممتاز بس كنت خايف أنزل هنا أكتب وهي صاحية ودلوقتي أنا ضيعت نص اليوم أنا زعلان أوي أوي لازم يكون الجواب ده ممتاز لازم كل سنة وانتي
مين اللي ما تتسمى دي أمه مراته أخته الكبيرة مش عارف بس حكاية ان الراجل ده المرعب ده مرعوب منها ترعبني انا همشي الشريط لغاية اخره لما اخيرا بيخلص كتابة وبيرضى بيه
أيوه أيوه كده كويس خلصت دلوقتي هقرا كله ولو عجبني يبقى خلصت زي ما الدكتور علاء بيقول لي بالظبط كل سنة وانت طيبة عيد ميلادك يوم مهم قوي علشان اتولدت فيه هدية من الله حطها على الأرض هدية ليا انت بتعرفيني اليوم اللي اتقابلنا فيه كان يوم مهم قوي كمان انا عارف انك فاكراه قد ما انا فاكره كنت قاعد قدام بيتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنت قاعد بره لما انت عديتي قدامي كانت الساعة تلاتة خمسة واربعين بالظبط العصر كنت لابسة فستان اسود طويل عليه ورد احمر ولابسة كعب عالي احمر ولابسة على ايديكي خواتم كتير انت دايما بتلبسي خواتم كتير في حياتي مش شايف عيون بريئة زي عيونك وشخصية هادية زي شخصيتك انت زي عصفور في السما فارد جناحه وبيعزف لحن جميل ما بتشبعش منه الودان انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه علشان اشوفك مرة على الاقل كل يوم انا بحفظ ابتسامتك وشك عينيكي لبسك حتى الوقت اللي بشوفك فيه وامتى بتاكلي و... وازاي بتغطي بقك بايدك اليمين لما بتضحكي ده انا حتى ده انا حتى حفظت نمرة عربيتك لازم استنى بصبر الله مع الصابر عايز اكلمك عايز اسألك مليون سؤال بس انا بتكسف شوية بس دلوقتي جمعت كل شجاعتي عشان اكتب لك الجواب ده وبعد كده قريب ان شاء الله هنتقابل شخصيا وهقول لك كل اللي انا حاسس بيه الجواب ده جزء واحد من هدية عيد ميلادك اتمنى انك تفرحي لما تقريه وتتبسطي بيه انا عارف انك زعلانة بقالك فترة بس هتفرحي قريب الجزء التاني بقى هديهولك يوم عيد ميلادك وبعديها هكشف لك نفسي على طول وهتعرف الراجل اللي بيحبك قوي اللي بيحبك لابتسامتك وعينيكي وشخصيتك وبكل احترام وراحة هتعرفيني زي ما بعرفك ايوه كده كويس لو كانت هي هتديني جواب زي ده كنت هتبسط بيه قوي اول حاجه هتشوف الجواب وبعدين هطلع لها وفي ايدي سومي يوم 14 نوفمبر اه الخطه دي هتنجح هتفرح بيا قوي هتفرح بيا قوي
انا عايز الفت انتباهكم لحاجتين اولا التسجيل بيدينا فكرة اوضح عن خطته وهو انه يرجع لها الكلب يوم عيد ميلادها وكان مخطط يسلمها الجواب قبله بكام يوم هدية بجزئين زي ما قال خدوا بالكم ان خطته لفوز قلبها مع كل اوهامه مؤلفه من كذا خطوه خطوات مترتبه ومحسوبه يعني خطه مفصله والادراك ده بيوصلنا لتاني حاجه عايز انبهكوا عنها واللي هي برايي اخطر حاجه انتبهتوا هو عمل ايه لما وصل لخامس او سادس سطر من الجواب كان كاتب كنت قاعد قدام بيتنا وراح شاطب الجملة وكاتب بدلها كنت قاعد بره اعتقد انه كان بيحاول يمسح اي حاجة يمكن تدلها عن هويته وبيعمل نفس الحكاية في كل التسجيلات by the way عمره ما بيقول اسمه او اسمها او حتى اسم اللي ما تتسمى دي مش صدفة هو كان حاسب حساب انه حد ممكن يلاقي الشرايط او انه ممكن يتمسك فحرص على انه يخبي المعلومات والتفاصيل طيب حان الوقت الان للحدث الاهم الاكتشاف الكبير اللي انا بقالي بغريكم بيه من بداية الحلقة نرجع لغرفة الكهرباء فقعدت افكر وافكر بطريقة ممكن تدخلني الغرفة وما كانش الا بعد كام يوم ان افتكرت ان الكومباوند طبعا له بواب فرحت حامل حالي ورايح لبيت الصغير اللي عايش فيه البواب في اخر الكومباوند البواب اسمه حماده جدع رايق ولطيف مثال مثيل لاول صوره تخطر على بالك لما تسمع كلمه بواب وجهز لك ب حاضر يا باشا و... وتفضل يا باشا الغلبان عنده زي جرح كده على شفته التحتانية مخلياه ي- يلدغ ومأثرة بطريقة كلامه لما طلبت منه في الأول يفتح لي الغرفة كان متردد وأنا كنت متفاهم معاه يعني لأن الراجل خايف على أكل عيشه فبعمل له بقى فيلم انا سمعت صوت حاجه جوه و... و... ولعبت دور بقى قلقان وفضلت مصر لغايه لما اخيرا وافق فبنرجع قرب البيت وماشيين نحو غرفه الكهرباء وبعدين
هو انا مم- ممكن اسال حضرتك سؤال يا باشا اه طبعا حماده اتفضل هو حضرتك لا- ماسك ليه ميكروفون لا مؤاخذه انا بسجل بسجل نفسي كتير اليومين دول والله لما قلت له كده بصلي بصة كأني من كوكب تاني anyway بنوصل للأوضة فبيقوم مطلع سلسلة فيها بتاع مئة ألف مفتاح وبيبتدي يدور بينهم ولما لقى المفتاح الصح راح مدخله في القفل و
اتفضل
والأوضة فاضية عبارة عن أسلاك كهرباء وقواطع وبس فدخلت جواها عشان أشيك أكتر ولا حاجة nothing
زي ما قلت لك يا باشا مفيش اي حاجه ساعتها
اه معاك حق مفيش حاجه
ممكن اقفل الباب بقى ساعتها ولا مش فارق
ماشي اتفضل
اتحبطت قوي بصراحة خاصة لأن انتوا سمعتوا صح؟ الطنطنة اللي في الأوضة لو رجعتوا تسمعوا الشريط التاني هتلاقوا نفس الصوت يعني أكيد كان مخبي سومي هنا بس الحكاية ما انتهتش كده لا لأن في لحظتها خطرت حاجة على بالي
آم، حماده قول لي انت اشتغل بواب هنا بقالك قد ايه يا 24 سنه يا باشا
24 سنة يا جماعة من سنة 95 يعني كان شغال هنا في الفترة اللي حددناها الأسبوع اللي فات
طيب آه، عندك آم، عندك فكره المستاجرين اللي كانوا عايشين في البيت قبليه هم مين فاكرهم والله اعرف بس يا باشا اللي كانوا هنا وانا موجود أ- أ- قبل حضرتك آه، كان في مدام سهام ها آه، عاشت في البيت 15 سنه لوحدها ايوه يا باشا مدام سهام ست كبيره في السن مم. طب ما كانش عندها ابن او حفيد مثلا عايشين معاها أو حبيبها لا لا لا سعادتك لا مدام سهام ما اتجوزتش ابدا وما كانش عندها عيال وكانت ست محترمه فاكيد ما كانش ليها حبيب الكلام ده يعني سعادتك مم. طب وال تسع سنين اللي قبل كده
اه آه، قبلها آه، كان ساكن في البيت راجل ومراته آه.
الاستاذ مينا والست بتاعته آه، بس دول نقلوا البيت على طول آه، آه، بعد ما انا اشتغلت طيب راجل ادي ممكن في احتمال ومراته يمكن تكون اللي ما تتسمى
ممكن تقول لي عن الاستاذ مينا ده
والله يا باشا آه، آه، السؤال ده انا اسف يعني مش هقدر اجاوبك عليه استاذ مينا ده كان راجل هادي كده في حاله قاعد طول الوقت في البيت سعادتك واحيانا يخرج بره في الجنينه يتفرج على الناس اللي رايحه واللي جايه فانا مش تعاملت معاه كتير الحقيقه يعني
راجل متجوز كان عايش هنا وهادي ومنطوي ويا اما محبوس في البيت او قاعد بره بيتفرج على الناس معقول يكون هو مين ده احنا يمكن نكون لقيناه لقينا المهووس
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا التفاصيل في وصف الحلقه